ايه ده شوف الواد بيشرب سجاير وهو صايم ازاي هي الشباب جرالهم ايه ده اذا كان صايم اصلا وايه اللي لابساه البنت دي كمان يخرب بيتك هينفع لك صيام كده ازاي
حاسب حاسب مش تفتح انت عميد
استغفر الله العظيم يا رب الواحد مش عايز يكسر صيامه عليكم
مساء الخير مستمعينا الأعزاء اللي بيسمعونا في كل مكان على راديو هواك أهلا بيكم معادكم وحلقة جديدة من برنامجكم ثلث يومك مع أسماء مصطفى عاوزة ابتدي الحلقة بسؤال معلش هو جاي متأخر بس عاوزة أسألكم هو انتوا ليه مهتمين برمضان قوي كده كل ما افتح الفيس ولا اي موقع ولا اي منتدى الاقي شعارات كتير الا رمضان رمضان السنة دي ده غير حياتي احلى رمضان في حياتي واللي اعرفه ان المفروض افرح برمضان واهتم بيه طب ليه معرفش واشمعنى هو برضه معرفش زي لما تلاقي في الشارع ناس بتجري وتقول لك اجري بسرعه الحق انت لسه واقف مكانك فتقوم تجري معاهم وانت مش عارف ليه المهم ان نجري ومعرفش هما رايحين فين وفجأة أقف في نص الطريق وأبص باستغراب وأقول هو أنا هنا بعمل إيه وجيت هنا ليه حد عنده جواب أيوة هنعرف دلوقتي مع بعض إيه هي فضايل شهر رمضان عشان لما تجري وتسابق ونهتم برمضان نبقى عارفين إحنا مهتمين بيه أول حاجة هو شهر البركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم تاني حاجة شهر يتسلسل فيه الشيطان وتغل فيه مردة الجن ولا نعلم ذلك في أي شهر آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وقال كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسللت الشياطين ولاحظوا الفرق بين الأحاديث تلاتة أول حديث بتفتح فيه أبواب السماء يعني استجابة الدعاء تاني حديث بتفتح فيه أبواب الجنة يحتمل هنا اللفظ ان هو في ظاهرة بتكون علامة على بركة الشهر واللي هو بيرجع للعمل فيه من خير ويحتمل برضو ان هو بتفتح ابواب الجنة يعني كسرة الثواب على صيام الشهر وقيامه وان العمل فيه بيودي الى الجنة الحديث الثالث تفتح فيه ابواب الرحمة اشارة الى كسرة الثواب والعفو تالت حاجة 30 رمضان زائد 6 شوال يساوي 360 يعني شهر صيام يساوي ثواب سنة صيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان بعشر أشهر وصيام ستة أيام بعدها بشهرين فذلك صيام السنة رابع حاجة ثواب صيام الدهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر وإفطاره خامس حاجة تكفير الذنوب والخطايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر سادس حاجة معانا إن شاء الله كل ليلة فرصة للعتق من النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة إن شاء الله سابق حاجة معانا في ليلة عبادتها خير من ألف شهر ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا المحروم سبحان الله أمتنا أعمارها قصيرة في مقابل أعمار الأمم السابقة فنسمع إن في عباد عبدوا الله سبعين سنة وعبادا عبدوا الله كذا سنة ومن رحمة الله عز وجل بينا إن أخص الله أمتنا بعبادات ذات ثواب مضاعفة عشان يبقى في فرق زمان العبادة بيها يعني أيام الرسول كان ممكن يبقوا قاعدين عمرهم عمر كبير جدا وقاعدين بيعبدوا لكن احنا هنا هوت ممكن تلاقي اصلا عمرك ما ما عبدتش فيه غير سنتين تلاتة عشان كده ربنا خصصنا اللي احنا مثلا عندك شهر رمضان شوف ثوابه قد ايه ليلة القدر خير من ألف شهر يعني كل حاجة ممكن أعمال بسيطة جدا يبقى ثوابها عظيم جدا عند ربنا تامن حاجة معايا إياك أن تصيب دعوة الحبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين تاسع حاجة ثلاث فرص في شهر واحد لمغفرة ما تقدم من ذنبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تلت فرص لتطهر نفسك من المضي وتبدأ صفحة جديدة على بياض عشر حاجة فرصة عشان تتخلص من شح نفسك وتشوف ربنا في نفسك خير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال كان رسول الله حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة وكمان افتكروا قول الله تعالى وما ينفق من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون بعد كده شهر الصلة بين السماء والأرض ينزل الله فيه كلامه ويخاطب فيه خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلنا صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزلنا الإنجيل بثلاثة عشر مضت من رمضان وأنزلنا الزبور لثمانية عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان بعد كده تمنى على الله ادع الله بما شئت فكل يوم دعوة مستجابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم وكل يوم وليلة دعوة مستجابة ودلوقتي يا جماعة نطلع فاصل واستنوني
يا رب في شهرك الكريم احفظ بلادي خليها أجمل بلاد الكون يا رب انصرها عليها
يا رب في شهرك الفضيل نجي الأراضي العربية محتاجين فرحة قوية على كل أرض تحميها بكرم أهلها ارزق شعبها
ده ما فيش زيها يا رب احميها اشفي كل مريض فيها رجع كل غايب ليها نور طريق ولادها اللي بقلوبهم هيحافظوا عليها استر بناتها اليوم الدين فرح قلب كل حزين ما تسيبناش ما تبعدناش يا رب نكون من المقبولين امين يا رب
ورجعنا لكم مستمعينا أهلا بيكم مرة تانية ومكملين مع بعض حلقتنا ودلوقتي معادنا مع رحلة رمضان حول العالم يا ترى رمضان الحلقة دي هيودينا فين رمضان كريم وعساكم من عواده مقولة بتنتشر وبتردد على أرسنة الشعب الإماراتي مجرد قرب شهر رمضان وبيهنوا بعض وبتكون الفرحة عامة على كل الناس ليالي رمضان في الإمارات بتكون ليها طعم مختلف وخاصة جدا عند الأطفال بيخرجوا يلعبوا في الساحات والأحياء ومن أهم وأكتر الألعاب اللي بيحبوا يلعبوها في رمضان هي الألعاب النارية والمفرقعات بكل أشكالها وأنواعها في منها اللي بتفجر في الجو وبيعمل أصوات عالية وفي منها اللي بتحول لنجوم ألوانها جميلة وزاهية واللي بتطلع شرارات مختلفة ومفيش أي ليلة تعدي إلا وفيها الألعاب دي اللي بتدخل البهجة في كل القلوب وتحسسهم بفرحة رمضان أما عن المطبخ الإماراتي في رمضان فبتكون مقدمة الأكلات الرمضانية الهريس وهو يعتبر وجبة من قائمة الوجبات المفضلة عند أهل الإمارات ومفيش مائدة إفطار بيخلو من الهريس وكمان بيشتهر المائدة الرمضانية في رمضان بالسريد والسمبوسة والرز بكل أشكاله وأنواعه المكبوس والبرياني طبعا بجنب الحليب واللبن والعصاير المختلفة وفي ناس بتبقى مفضل عندهم انهم يخلطوا اللبن بالحليب بطبيعة الحال اتأثرت المائدة الرمضانية بأكلات بعض الشعوب التانية نتيجة التداخل الحضاري بين سكان الإمارات ومن هنا دخلت لقمة القاضي وغيرها من الأصناف المشهورة والمعروفة ودولة الإمارات ليها نصيب كبير من تقديم الوجبات الخيرية على الصعيدين الداخلي والخارجي أما على المستوى الداخلي فبتلاقي في المساجد عاملين موائد كبيرة جدا خيرية عامرة بالأكلات المتنوعة ومن المشاهد الجميلة جدا في الإمارات اللي تستحق إننا نقف عندها هو منظر شبابنا الإمارات اللي بيقف في الإشارات والدوريات وقت الفطار وماسكين في إيديهم عبوات التمر الصغيرة وكاسات مية بيقدموها للسواقين اللي اتأخروا على ميعاد الفطار في بيوتهم وبرضه من المشاهد الجميلة إن محطات البنزين عملت حركة حلوة أوي وهي إن وقت الفطار بيوزعوا وجبات إفطار مجانية للسواقين اللي بيدخلوا يملوا العربيات من وقت الفطار وبعض المحطات التانية أضافت إلى الوجبة فبيوزعوا شرايط دينية وقرآن أو ورقة فيها أذكار الركوب كهدية تذكارية منهم ومن الملامح المتميزة للشعب الكريم ده إنهم في رمضان بينصبوا خيام على الشواطئ والأماكن البرية عشان يقعدوا فيها ويروحوا عن نفسهم بعد ما بيخلصوا العبادة بتاعتهم وبيكونوا ملتزمين جدا إنهم بيرجعوا لأصالتهم وعادة بتكون المجالس دي مجهزة بكل وسائل الراحة بيتكلموا عن كل جوانب الحياة وكتير منهم بيفضلوا انهم يمارسوا انواع من الرياضة اللي بتخليهم يهضموا الاكل زي كرة القدم والطايرة واما عن الجانب الايماني في دولة الامارات فبتتفاوت صلاة التراويح بين مسجد والتاني في بعض المساجد بتفضل ان التراويح تكون 8 ركعات ومساجد تانية بتحب التراويح تكون 21 ركعة وطبعا على اي حال فالصلاة بتعتبر معتدلة يعني مش بالطويلة ولا القصيرة واخيرا هختم معاكم بالمهرجانات الرمضانية في الامارات ودي مهرجانات شرائية بتكون خيم زي المعارض كده عندنا معرض صنع في الصين وسوريا والحاجات دي كلها المهرجانات دي بيكونوا البياعين من الداخل والخارج وبيكون عليهم إقبال كبير جدا من الناس لأن بيكون معاهم منتجات جديدة وغريبة بطبيعة كل شخص عاوز يشوف ايه هو الجديد والغريب من المنتجات دي وخصوصا البياعين الصينيين اللي بيتميزوا عن غيرهم بالمنتجات المبتكرة والمتميزة وبتكون في المهرجانات دي ساحة خاصة للأطفال فيها ألعاب يقدروا يقضوا وقتهم فيها وطبعا بيكون في أماكن كمان مخصصة لبيع الأكل والشرب والعصاير وفي بعض المهرجانات بتتميز بأنهم بيعملوا ركن خاص بالزاوية الدراسية فيها صور الحياة في الماضي وطرق وأساليب الحياة زمان اللي بيخلي الأصالة ترجع في ذهن الناس الكبيرة زي الآباء والأجداد ودي كانت النهاردة رحلتنا في الإمارات مستمعينا انتهت حلقتنا كانت معاكم أسماء مصطفى في برنامجكم مثلث يومك على راديو هواك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته